بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه لقائنا النهارده مع سبب نزول أول أيتين في سورة القمر قول المولى عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سبب نزول الآية كما رواه أنس بن مالك في كما في صحيح مسلم أن المشركين من أهل قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية من أجل أن يؤمنوا الإيمان مش محتاج آية الإيمان عشان أنا أؤمن بربنا سبحانه وتعالى مش محتاج أن أنا أشوف آية أو معجزة أو, أو كرامة عشان أؤمن بالله سبحانه وتعالى لأن كل شيء في الدنيا يدل على الخالق سبحانه وتعالى أي إنسان في الدنيا لو عنده ريحة الفطرة البسيطة هيدرك أن الكون ده لابد يكون فيه إله بيسيره وينظمه إله بي يعني بتخضع له وتسبح له وتسجد له كل المخلوقات في السماوات وفي الأرض قال جل وعلا للسماوات والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين لكن هو الإعراض والكبر والغطرسة والعناد ربنا يعافينا ويعافيكم ان هم عايزين بأي طريقة آية علشان يعني بيقولوا يعني لو عايزنا نؤمن خلاص لازم ورينا بقى آية لازم نشوف معجزة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أنه سأل الله عز وجل أن يريهم آية عايزين آية إيه؟ فقالوا طب إحنا لو قلنا له مثلا يعني خلي الجبل ده مثلا ينشق عن ناقة في ناقة صالح أو في النهاية يعني برضه معجزة برضه كبيرة برضه بس مش للدرجة دي يعني لو قلنا له خلي الأرض الممحلة دي تبقى خضراء برضه ما يعني مش فقالوا لا احنا نجيب حاجة محدش في الدنيا دي ممكن يطولها فبصوا في السماء كده فلقوا القمر قالوا له شقنا القمر نصين كانهم يعني بيقولوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقولوا احنا بنعجزك علشان نقول لك ان انت مش هتقدر تعمل كده ولو كان ليك اله فعلا حقا يعني كان ممكن القمر ده ينشق نصفين لكن الكلام اللي انت تقوله ده كله ما هو الا يعني اساطير الاولين الى غير ذلك مما كان يكيرون من التهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه توجه الى فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سأل الله عز وجل أن يشق لهم القمر نصفين المشركين واقفين جنب النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام قال لهم انظروا إلى السماء فنظروا إلى السماء فإذا بالقمر يشق إلى نصفين نصف على جبل أبي قويس ونصف على الجبل الذي في مقابله طبعا هم أول ما شافوا الموضوع دوت هم عايزين هم طبعا شايفين الموضوع قدام عينيهم مش مثلا حد بيحكي لهم ده قدام عينيهم لكن بصوا لبعض كده وغمزوا لبعض كده قالوا قالوا سحر مستمر يعني انت بقى من كتر السحر اللي انت بتعمله يا محمد صلى الله عليه وسلم سحرت اعيننا لدرجه ان احنا شفنا القمر انشق نصين وما حصلش فبعض المنصفين منهم قالوا طب ما تستنوا في قبائل جايه بكره من اليمن من اليمن ومن الشام جايه بتجاره فنسالهم القمر ده مش هيتشاف في مكه وبس هيتشاف في كل حته فتعالوا نسألهم إذا كانوا شافوا الآية دي ولا ما شافوهاش فلما وصلوا الناس في الغد اليوم التالي سألوهم بقى هل رأيتم شيئا في السماء بالأمس قالوا رأينا شيئا عجبا قالوا ما هو قالوا رأينا القمر قد انقسم إلى نصفين نصف على جبل أبي قبيس ونصف على الجبل المقابل لهذا الجبل ولذلك سبحان الله كان من ضمن الأشياء العجيبة جدا والاكتشافات الغريبة التي لا تخطر على قلب بشر ان بعض السفن الفضائية لما طلعت للقمر من سنوات طويلة في التسعينات والثمانينات وجدوا مكان في منتصف القمر المكان ده بيدل على ان القمر ده كان اتشق نصفين ودي كانت آية ومعجزة أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فده كان سبب نزول الآيات ديت والحقيقة ان الإنسان مجرد ما ينظر بس ل... ل... ل... لصفحات الكون أذكر أن أنا وأنا في إحدى السفريات الفترة اللي فاتت ديت طيار رجل محترم جدا جدا ربنا يحفظه ويبارك فيه وأنا جاي من فرنسا على الخطوط المصرية طبعا ما اقدرش اذكر اسم الطيار ولا اذكر اسم ولا حتى رقم الطيار ولا لكن يعني اذكر ان الحادثه دي حصلت مرتين مره وانا مسافر ليبيا ودي كانت السفريه الوحيده اللي سافرتها هناك كان في الجائزه الدوليه للقران الكريم ومره ثانيه وانا جاي من فرنسا اظن ما كانش اختلط عليه الامر لكثره السفريات الفتره اللي فاتت فوانا يعني رايح في ليبيا وانا جاي بقى من السفريه الثانيه ديت الطيار لما علم بوجود على الطياره فطلب مني ان انا اجي اقعد معاه في الكابينه طبعا لما قعدت معاه في الكابينه والله العظيم يا جماعه سبحانك يا رب يعني لو انسان كافر لا يعلم شيء عن المولى عز وجل حينما يرى صفحه الكون من الطياره يعني فعلا لا يملك نفسه إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية عجيبة جدا أنا قاعد مع الطيار فبقول له انت قاعد تحت كده لا انت قاعد قدام مثلا يعني انا كنت متخيل مثلا الطيران ده عباره عن ايه؟ واحد طيار قاعد كده وقدامه الكتالوج او التابلو عفوا بتاع الطياره تمام وقدامه الزجاج وهو عمال بقى بيسوق ويحرك الفتيس ويظبط الدنيا ويحود يمين ويحود شمال يعني كده اتاري هو قاعد ما شاء الله يعني مريح العظمتين ومروق الاناني ما بيعملش حاجه خالص من اول رحله لاخرها ولا اي حاجه هو قاعد فقط كده دايس على خريطة معينة كده من خلال الكمبيوتر دارس دايس على حاجات معينة في الرحلة جنوب شرق شمال غرب مش عارف ايه ارتفاع كذا سرعة كذا مش عارف ايه حاجات كده معينة بيحطها تمام ويدوس OK والطيارة تمشي بالسلامة الطياره تمشي وتنزل لحد هناك احيانا بيضطر هو ان يعمل الهبوط بنفسه تمام واحيانا الطياره نفسها بتنزل شيء عجيب جدا حاجه فوق الخيال فبقول له انت قاعد مش شايف حاجه قدامك قال لي لا قلت له طب طب بتمشي ازاي بالطياره قال لي هي كده مشي الكتروني بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال احيانا من خلال تحكم من المطار من خلال اجهزه معينه احنا عاملينها من خلال البروجرام اللي احنا حاطينه مبرمجينه على الكمبيوتر بتاع الطياره حاجه فوق الخيال فعلا يعني علم الإنسان ما لم يعلم إن, إن الإنسان لما يقعد يتأمل الآيات دي تنظر بقى لصفحة الكون وانت في الطيارة سبحانك يا رب تقول سبحان الملك طيارة ماشية فوق السحاب والسماء قدامك ودرجة حرارة مش عارف تحت الصفر والدنيا عاملة ازاي والشمس عاملة ازاي حاجة عجيبة جدا والدنيا تحتيك صغيرة جدا نمل نمل تحتيك حتى ما انت شايف النمل لأن الطيارة بتبقى على ارتفاع 11000 متر يعني 33000 قدم شيء عجيب جدا جدا سبحان الله وطيارة ضخمة جدا شايلة أكتر من 400 نفر بالأمتعة بتاعتهم بالحاجات اللي هي مصفراها كمان بالشحن اللي هم شاحنينه إيه القدرة دي كلها دي الكلام ده كله محتاج معجزة محتاج ان انا اقول وريني معجزه عشان اؤمن بالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه معجزات كتيره جدا يا جماعه كان ليه معجزات فوق ما تتخيلوا وقبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ارهاصات والفرق بين الارهاصه والمعجزه ان المعجزه والارهاصه يشتركوا الاثنين في حاجه واحده ان هذا امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل لنبي من الانبياء الارهاصه بتكون قبل البعثه والمعجزه بتكون بعد البعثه الاصل في المعجزة المعجزة الإظهار والأصل في الكرامة الإخفاء الكرامة ما بتكونش النبي الكرامة بتكون لولي من الأولياء سواء كان صحابي سواء كان تابعي سواء كان تابعي تابعي سواء كان واحد من زماننا سواء كان من الزمان اللي جاي بعدينا فدي الكرامة كرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من الأولياء فالشاهد في الموضوع ان ان ان ربك يقدر سبحانه وتعالى ان كان في ارهاصات قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والحاكم باسناد حسن انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى ورات امي دي الارهاصه بقى ورات امي حينما كانت تلد النبي عليه السلام ورات امي انه يخرج منها نور اضاءت منه قصور الشام الله قصور الشام نورت من النور اللي خرج من أم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت تلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك الحافظ ابن كثير بيقول ولعل هذا فيه دلالة على النور الذي سيخرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكون ويضيء به الكون كله بما في ذلك بلاد الشام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن الإرهاصات برضو الإرهاصة الجميلة برضو حادثة أصحاب الفيل أصحاب الفيل أبرهة لما كان جاي عشان يهدم الكعبة وقدر المولى عز وجل أن تحصل إرهاصة جميلة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أصحاب الفيل يعني أهلكوا بسبب هذه المعجزة أو هذه الإرهاصة طب ليه حصلت الإرهاصة ديت إن, إن, إن الكعبة ما ينفعش تتهدم مع إن الكعبة ستهدم بعد ذلك يعني الكعبة ستهدم بعد ذلك ورغم ذلك ما ينفعش تتهدم في الوقت ده ليه لأنها ستكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم فكان لابد من حماية البيت لابد من حماية الكعبة لأنها ستكون قبلة لسيد ولد آدم مع أنها لم تكن أول قبلة له كانت قبلته بيت المقدس ولما ذهب إلى المدينة المنورة بعد ذلك كما عند البخاري ظل يتوجه إلى بيت المقدس كما قال الراوي 16 شهر أو 17 شهر على اختلاف يعني تذكر الراوي ثم بعد ذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولينك قبلة ترضاها فول وجهك إلى المسجد مسجد الحرام فالشاهد في الموضوع إن إن النبي عليه السلام كان مشتاق جدا ان هو يتوجه الى المسجد الحرام الى الكعبه يعني فكان دي قبلته بعد ذلك فالمولى عز وجل حمى الكعبه عشان دي هتكون قبله سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم دي كانت ارهاصات حصلت للنبي قبل البعثه لكن بعد البعثه طبعا المعجزات لا تخطر على قلب بشر من ضمن الأشياء طبعا حنين الجذع كما عند البخاري إن النبي كان بيخطب على جذع نخلة شجرة كده كانت قدام المسجد قطعوا منها جزء صغير يعني هم طبعا شالوها وقطعوا منها جزء كده من جذع النخلة دي وحطوها في المسجد وبقت هي دي منبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان بيقوم يخطب عليها فقامت امرأة من الأنصار وقالت له يا رسول الله إن ابني نجار وإني أريد أن يصنع لك منبرا فقال لها خلاص دعيه يصنع منبرا فصنعت منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأتي به في الجمعة التي تليها راح النبي لما شاف المنبر فنحى الجزع جانبا وقام يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب الجمعة حن الجزع وبكى وسمع له صوت كصوت الناقة العشراء صوت الناقة اللي في الشهر العاشر اللي هي بتولد صوت بكاء غريب جدا تخيل حضراتكم الصحابة اللي قاعدين في الصف الأولاني وهم شايفين وسامعين صوت الجزع هو بيبكي بيبكي بيبكي ويئن لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم شوف النهاردة كم واحد النهاردة بيغفل عن ذكر المولى عز وجل والجزع بيحن ويبكي لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب جدا فإذا بالحبيب مصطفى اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول الله رحمة للبر والفاجر والإنس والجن والدواب والجماد والطيور النبي رحمة لكل للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم نزل وقطع الخبة والتزم الجزع احتضنوا لدرجة لما قرأت الحديث ده أول مرة قلت ياه يا ريتني أنا كنت الجزع ده كنت أفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصر له النبي بكلمة قال إن شئت غورست فعدت أبها مما كنت لو حبيت إن احنا نغرسك قدام المسجد تاني ونزرعك هتطلع شجرة جميلة قوي وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع أن يغرس في جنة رب العالمين سبحانه وتعالى حديث المعجزة من ضمن المعجزات طبعا مش بحكي كل المعجزات إن النبي عليه في يوم الحديبية في صلح الحديبية ما كانش في مية خالص بالمرة والناس خلاص يعني مش لاقيين لا يشربوا لأي حاجة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بئر الحديبية يجد البئر قد جف فطلب إناء فيه ماء خد الإناء ده وراح سمى الله عز وجل تفل فيه التفل يعني من غير هواء فقط ثم ألقاه في بئر الحديبية ففاض البئر وشرب الناس وملأوا أوعيتهم واغتسلوا وتوضأوا وشربوا و... وطبخوا أكلهم وشربهم كل ده وما زالوا وإلى غير ذلك برضه حدثت برضه إيه حاجة تانية غير بئر الحديبية إنه برضه حصل جدب وقحط برضه في إحدى الغزوات وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحضر ماء ويسمي ويبارك عليه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ثم يدفل فيه ويسمي باسم الله جل وعلا ويضع أصابعه على الإناء فيفور الماء كان نافورة شغالة من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتخيل بقى المية وهي طالعة من بين أصابع النبي نافورة كده والناس بتيجي تملى المية وهي نافورة طالعة من بين أيدي النبي ومن بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ده كان من ضمن المعجزات وهنكمل إن شاء الله بقية معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الفصل لكن أختم بس بمعجزتين إن سيدنا ابن مسعود كما عند مسلم كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي الحصوية تقع في ايد النبي فكانت تسبح بسم الله سبحانه وتعالى ثم يقول ابن مسعود كما عند البخاري والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى على حبيبك راجعين لكم بعد الفاصل نقرا في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتهدينا الحكاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قادر أن يغير نواميس الدنيا كلها قادر سبحانه وتعالى أن يؤمر السماوات والأرض بأي أمر والكل مطيع ومذع وخاضع لله سبحانه وتعالى الحقيقة أنا كان ممكن أكمل شوية كده في معجزات النبي عليه السلام لكن عايزين أتعايش مع الواقع شوية أكيد كل واحد فيكم بيؤلمه جدا جدا وبيدمي قلبه الأحداث اللي بتحصل في سوريا قادر ربنا سبحانه وتعالى اللي شق القمر نصين واللي شق البحر لسيدنا موسى عليه السلام واللي أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى في ساعة من الليل قادر ربنا سبحانه وتعالى ينصر أهل سوريا في لحظة في لحظة واحدة في أقل من كن فيكون أو والله العظيم هو مشكلة الإنسان لما بيتجبر ويتكبر ويلاقي الدنيا يعني آه، آه، ماشية معاه شوية إنه بيوصل لمرحلة إنه ممكن يوصل لمرحلة إن هو يظن إنه إله بيعبد من دون الله سبحانه وتعالى بشار الأسد من كتر ال- ال- ال- التجبر والتكبر وطبعا مساعدات إيران من ناحية ومساعدة حزب الله اللي أنا بسميه حزب الشيطان من ناحية ومساعدات روسيا من ناحية المساعدات العجيبة اللي الواحد مش متخيلها يعني أنا متخيل لو إن في دولة مسلمة والله العظيم هذا ما أدين الله به لو إن في دولة مسلمة بقول دولة مسلمة ظلمت دولة غير مسلمة فأنا لا يمكن أوافق الدولة المسلمة دي على ظلم أي دولة غير مسلمة ظلم مجرد ظلم أو لو في حرب ما بينهم بسبب بسبب ما وسبب شرع ما فيش مشكلة أنا بتكلم على الظلم يعني إحنا ما نرضاش الظلم حتى لو كان لقطة تخيل النبي عليه السلام بيخبر إن واحدة ظلمت قطة حبستها دخلت النار والحديث رواه البخاري النبي النبي بي- في المقابل بيخبر ان واحده بغي بتو- بتتاجر بعرضها تخيلوا دخلت الجنه بسبب سقيا كلب سقيا كلب انا نفسي أ- افتكر او نفسي اتخيل الراجل ده بيفكر ازاي الدنيا كلها سواء كان مؤمن أو كافر الكل بيتقرب إلى الله بكره هذا الرجل وبما يفعله وب- ومن معه من أعوانه في اللي بيعمله مع أهل سوريا احنا كل يوم بنفتح عينينا حقيقة يعني الواحد فعلا لا يهنأ بعيش مع اللي بيحصل في سوريا لإخواننا كل يوم على الأقل من 100 ل 150 ده اللي اتعرفوا ده اللي عرفوا يعدوهم خدوا بالكم الاعداد دي غير صحيحه يعني لما بيوصل لنا احدى القنوات ان النهارده ان ان قالوا ان حصل ان في النهارده 150 شهيد نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا 150 شهيد في سوريا الموضوع مش 150 ده 150 دولت اللي لهم في الشوارع ده في ناس تحت الأبنية هتعدهم ازاي دولت في ناس عمارات وقعت عليهم من كتر القصف يعني أنا مش متخيل ان الناس ديت لو كانوا كفرة مش مسلمين يعني لو شعب سوريا ده كانوا كفرة مش مسلمين انا لا اتخيل ان في واحد في الدنيا ممكن يعمل معاهم كده فما ظنك ان هم ناس من اهل السنة وناس افاضل وناس وناس يعني انا مش عارف اقول ايه يعني اهل الشام ده ده ده ده, ده, ده النبي عليه السلام اخبر ان ان دي ارض كلها بركة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قال آه، قال الطبري هي أرض مصر والشام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في شامنا وفي آخر مرة اللهم بارك لنا في يمننا مش قد ايه؟ يبقى اذا او في الثلاث مرات كان بيقول اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا شاهد في الموضوع انها ارض كلها بركه شعبها الشعب كله بركه ال ال البلاد دي كلها هي ارض ي- يفضل فيها الجهاد لحد اخر لحظه على وجه الارض ايه اللي بيتعمل في اهل سوريا اقل القليل يا مسلمين احنا احنا للصائم دعوه مستجابه وسامحوني انا ممكن نقعد نتسلى دلوقتي نحكي شويه قصص سيبكم من القصص بقى شويه فعلا محتاجين ان احنا ن- نستثمر ربنا ادانا سلاح السلاح ده مش لازم ان احنا ن- نستهتر بيه ابدا سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا كان الدعاء فثم الإجابة لما ربنا يكرمني إن شاء الله بالدعاء أنا واثق أن ربنا هيستجيب دعائي مين فينا فكر عند فطر كده وانت لسه بتفطر كده وتاكل تمرات كده ولسه بتدعي مين فينا فكر يدعو لإخوانه بأهل سوريا طبعا في ناس بتدعي لكن في ناس بتنسى ما ينفعش ان احنا ننسى في الظروف ديت تخيلوا ناس عماله بتجاهد وهي صايمه وعطشانه وجعانه في عز الصيف في عز ال- الحر والبهدله اللي احنا فيها ناس قاعده في بيوتها والله العظيم ما قادره تكمل صيامها بالعافيه شوف دي قاعده في بيوتها وفي وسط المكيفات يعني ناس قاعده في المكيفات وقاعده في بيوتها او في مكاتبها وما بتعملش حاجه خالص بالمره سوى ان هو مثلا ممكن يكون طبخه بيعملوها او مثلا واحد قاعد بيكتب ورقتين ثلاثه وناس مش متحمله على الاخر بيكمل صيامه وخلاص بيفرهد دي ناس ليل ونهار في الشوارع لا في مكيفات ولا مراوح ولا لقمة عدلة ياكلوها احيانا ما بيكونش في لقمة اصلا لا عدلة ولا غير عدلة احيانا ما بيلاقوش شوية مية يشربوها وفوق ده كله بقى تخيل لا الاقي مية اشربها ولا الاقي لقمة اكلها وانا صايم وفي نفس اللحظة ابني وابني وزوجي واخويا وزوجته وامه وابوه مقتولين حواليه انا مش متخيل الناس ديت ما ف- ما خلاص ما بقاش فيها حتى صحة انها تبكي يعني من كتر ال ال ال ال العذاب اللي هم فيه لو عايز يبكي خلاص هو مفرهد هو مش قادر فاحنا محتاجين ان احنا بجد ما ننساش الناس ديت الناس ديت ليهم حق في أعناقنا هنتسأل عنهم يوم القيامة والله العظيم والله العظيم لا نتسأل عنهم يوم القيامة لأن اللي بيحصل ده شيء غير معقول الواحد بيتخيل التمثيليات ال- ال- الحقيرة اللي بتمارسها هيئة الأمم ال- ال- المتحدة المتحدة ولكن عايزين نكملها المتحدة على المسلمين هم مش متحدين فعلا تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب فعلا الدنيا كلها بتتحد على كل شيء ضد المسلمين بيتفرقوا وبيكرهوا بعض لكن يتقاربوا إلى بعض في عداوة المسلمين يبقى تفرق شملهم إلا في حالة واحدة إلا علينا شوف قد ايه فاحنا احنا فريسه لهؤلاء الناس النهارده لو لما حصل ان زمان لما العراق احتلت الكويت واخد بالك وامريكا خافت على ال ال ال البترول اللي ب- اللي بيتصدى لها من الكويت ومش عارف ايه عملت بقى عاصفه الصحراء 28 دوله يا مسلم 28 دولة فضلت م- م- مش بتحرر الكويت م- م- من العراقيين لا دي كانت بتضم بتبيد العراق من يوم عاصفة الصحراء إلى يومنا هذا شوف اللي بيحصل في العراق أسأل الله أن ينجيهم خد بالك 28 دولة عمالة بتضرب في دولة واحدة على مرأة ومسمع من العالم كله بحجة إيه؟ تحرير طبعا احنا كنا رافضين تماما موضوع غزو العراق للكويت ده احنا كنا متخيلين ساعتها ان اجمل حاجة كان يعملها صدام في الوقت ده ان هو يضرب اسرائيل ولو ضرب اسرائيل في اللحظه دي كان الشعوب الاسلاميه كلها كانت هتلتف حواليه والشباب المسلمين كلهم كانوا هيكونوا تحت امره صدام حسين لو كان ضرب اسرائيل في الوقت ده. لكن بغباء شديد جدا راح يضرب في الكويت هو ده كلام الكويت دوله مسلمه ودوله آه، ب- يعني بتك كانت بتكرم آه، الدول اللي حواليه الى غير ذلك فما كانش ينفع تتضرب. فانت النهارده عشان في خاطر فقط ان مصلحه لامريكا ان البترول اللي كان في الكويت كان يهم امريكا جدا عملت عاصفه صحراء 28 دوله انما النهارده عشان اهل السنه ومسلمين ومش مسلمين وبس حتى لو كانوا مسيحيين حتى آه، نصارى موجودين في سوريا حرام يقتلوا هو احنا فاكر ان احنا بندافع عن المسلمين بس لا احنا بندافع عن اي واحد على وجه ارض سوريا بيظلم لان احنا نكره الظلم تماما مولى عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا الظلم حرام خد بالك الشاهد في الموضوع إن لما كان المشكلة دي 28 دولة دلوقتي كل شوية ه- سوف نجتمع مش كل شوية إحنا نشجب نحن نستنكر لا ينبغي أن يفعل بشار هكذا لابد أن تتنحى يا بشار لابد مش عارف إيه يجي نعمل اجتماع في مجلس الأمم المتحدة آه، آه، فيتو ل- لروسيا وفيتو للصين حسبنا الله ونعم الوكيل في روسيا وفي الصين والله العظيم وأقسم بالله أنا بقولها وأفتي وأنا أتحمل هذه الفتية أمام رب سبحانه وتعالى لا عذر لمسلم ولا ينبغي لمسلم بل ويحرم على كل مسلم إن هو يشتري أو يبيع في أي تجارة من بلاد الصين وهذه الفتوى أنا أتحملها أنا أتحملها بين يدي الله سبحانه وتعالى دولة النهاردة بتبيح الدم السوري دولة النهاردة في رقابها دماء آلاف السوريين اللي اتقتلوا وإحنا لحد النهاردة عمالين بنتاجر في, في, في بضائع الصين وعمالين بنضخم في الاقتصاد بتاع الصين ده الصين دي محتاجة تتأدب بلاد الصين دي محتاجة تتأدب ومحتاجة تتربى بجد والله العظيم بصرف النظر هي كم مليار ولا كم أنا ما يهمناش الكلام ده كله كل اللي يهمنا إن ما ينفعش إن إحنا يعني المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه احنا الآن بنسلم إخواننا في سوريا بأن احنا النهاردة آه، الصين بسبب الفيتو اللي عملته وروسيا بسبب الفيتو اللي عملته النهاردة بي- بي- بيدمر الشعب السوري وبيقتل الشعب السوري واحنا عمالين بنشتري في العربيات اللادا السوري وعمالين بنشتري في البضائع الصينية ومصر غرقانة هي والدول العربية كلها ببضائع الصين حرام حرام يا جماعة حرام ان احنا النهارده عدونا بنحاول نضخمه ماديا واخواننا المسلمين في سوريا النهارده بيقتلوا ويذبحوا هم دول حتى النهارده لو بشار ده الله يلعنك يا بشار الله يلعنك ويلعن كل اعوانك على اللي انت بتعمله في اهل سوريا الواحد لما بيشوف مناظر الاطفال اللي بيقتلوا واغتصاب النساء والاشياء اشياء لا تخطر على قلب بشر انا اخ سوري وانا جاي من الاردن والله حكالي على اشياء والله اقسم بالله تدمي القلب أشياء والله العظيم تدمي القلب أشياء ما بتذكرش لا على قنوات إخبارية وعلى غير قنوات إخبارية ما بتذكرش أبدا أشياء عجيبة جدا بيقول لي أنا عندي فيديوهات والله العظيم ما أقدر أعرضها لأن ما ينفعش حد يشوفها بالمرة شوف قد إيه ورغم ذلك إحنا عمالين بنشتري بضائع الصين وبنشتري بضائع بضائع آه، روسيا لابد من مقاطعة الصين ولابد من مقاطعة روسيا ولابد من مقاطعة أي منتجات إيرانية ولابد إن احنا يكون لنا موقف ضد حزب الشيطان اللي بيسمى حزب الله يعني ما ينفعش يا جماعة الناس عمالة بتبات والناس ديت لو إن بشار النهاردة قال أنا ماشي خلاص ومروح وسوريا خلاص هدأت أنت فاكر الموضوع كده سهل ده كل أسرة كل بيت فيه النهاردة شهيد أسأل الله أن يجعله كذلك كل بيت النهاردة فيه جراح وفيه آلام الناس دي هتفضل تعاني من آلام وجراح سنوات طويلة جدا زي ما حصل في ليبيا برضو خمسين ألف شهيد ربنا يا رب يحفظهم يا رب وينجيهم وسامحوني ما كانش ينفع النهاردة أن أتكلم في معجزات وأنسى هذا الألم وهذا الجرح اللي في بلادنا بلدنا سوريا الحبيبة وعايز أقول كلمة عايز أقول بالله عليكم ما تنسونش من الدعاء ومن الدعم المادي الجهاد المادي وأنا إن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله بعد العيد مباشرة إن شاء الله يعني آه، ربنا يا رب يعني يجعلنا عونا لتثبيت هؤلاء إخواننا إن شاء الله أنا مسافر سوريا إن شاء الله آه، بعد العيد مباشرة وسأتواجد إن شاء الله بين إخواني في سوريا ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير يا رب ويثبتنا وإياكم وأسأل الله سبحانه وتعالى وأمنه أسأل الله أن ربنا يرزقني شهادة في سوريا يا رب العالمين اللهم فرج هم إخواننا في سوريا اللهم فرج هم إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم اجعل بشار يا رب العالمين اللهم سلط على بشار آية من آياتك اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة اللهم خذ بشار وأعوانه أخذ عزيز مقتدر وأغث إخواننا في سوريا يا رب العالمين واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته